وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون امور ست حاجات عايزين النهارده نتناولها من خلال الحلقه الاولى من حلقات عابدون اول حاجه عايزين نتكلم عن فكره البرنامج تاني حاجه عايزين نتكلم نتكلم عن اهداف البرنامج ونتكلم عن بعض الاخطاء ونصححها ان شاء الله من خلال الحلقه دي وخطه عابدون وايه هي فضل العباده وشعارنا ان شاء الله على مدى الحلقات باذن الله تبارك وتعالى آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هي دي كانت فكرة البرنامج انه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرجع صلى الله عليه وسلم من السفر كان يقول الذكر ده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ومنه استقينا اسم عابدون لان احنا في سفر سفر الاخره احنا كلنا يا جماعه متوجهين الى الجنه فعشان كده احنا في سفر الدنيا بالنسبه لنا مش دار المقر مش هي دي المكان اللي هنخلد فيه دار القرار جنات عدن فحي على جنات عدن فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم عشان كده يا جماعه اخترنا الاسم ده اسم عابدون الاسم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نحقق الرسالة اللي بيحملها اسم عابدون خلقنا علشان نعبده سبحانه وتعالى حق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن مفهوم العبادة حصل فيه تشويش مفهوم العبادة مش واصل للناس زي ما ينبغي انه يكون عليه كل فرد مسلم عشان كده هدفنا في البرنامج حاجتين اول حاجه نصحح مفهوم العباده عند الناس نعيش لذه العباده عايزين نعيش حلاوه الايمان عايزين نطعم طعم الايمان مش عايزين تبقى عبادات مجرده فعشان كده احنا من خلال كل حلقه هنبقى عايزين نوصل الرساله دي الهدف الاولاني ان احنا نفهم يعني ايه عباده لان في عبادات كتير احنا مش واخدين بالنا انها عباده هو الشغل عباده هو قضاء الحوائج عباده هو الترفيه عباده هو الفرح عباده هو ليه الواحد مننا لما بينغمس في الدنيا بيحس انه بعيد عن ربنا هو مش المفروض ان هو في عباده هي المعاملات مع الناس عباده عندنا حاجات كتير محتاجين نصححها من خلال عابدون فكره البرنامج زي ما قلت استقيناها من حديث السفر وخطة البرنامج إن شاء الله إن إحنا بإذن الله تبارك وتعالى في كل حلقة هنبقى عايزين نوصل الرسالة دي نصحح مفهوم وفي نفس الوقت نذوق طعم من طعم الإيمان وحلاوة الإيمان لكن هو في شوية أخطاء ومحتاجين إن إحنا نصوبها ونصححها يعني يا جماعة بعض الناس بيتصور ان الهدف في الحياة الهدف انه مثلا لو صلى يبقى مفيش بعد كده واحدة بتقول لو لبست حجاب ولا لبست خمار ولا لبست نقاب تبقى مفيش بعد كده اكبر حلم ليها انها تتجوز واحد صالح اكبر حلم ليه ان هو يبقى طالب علم اكبر حلم ليه ان هو يبقى داعي الى الله عز وجل امتى تبقى بجد حاسس ان انت ملتزم امتى بجد تبقى حاسس ان انت بجد عابد لله تبارك وتعالى في تصور تاني بعض الناس تقول انا حاسس ان انا عابد لما اعمر الارض مش ربنا سبحانه وتعالى طلب منا ان احنا نعمر الارض واستعمركم فيها انا لما استعين باللي ربنا سبحانه وتعالى سخره لنا في الكون عشان نصنع الحياة بجد علشان ما نبقاش صفر على الشمال انا ساعتها بحس ان انا عابد بعض الناس بتقول لا والله عمر ما هنعيش المعاني دي وعمر ما هيكون ده حاصل ولا هنبقى عباد ولا هنعيش طعم الالتزام ولا الاستقامة إلا لما يبقى فيه مناخ لما تبقى فيه دولة إسلامية لما يبقى فيه حكم إسلامي هو ده الهدف اللي أنا عايش من أجله وأنا أقول إن كل الأفكار دي إنها للأسف الشديد وسائل وما تصلحش إنها تكون هدف من أجله نعيش احنا في عابدون عايزين نقول انه العبادة الحقيقية العبادة الحقيقية لما تبقى قايم بواجب الوقت ليه؟ لان بعض الناس مثلا لما نيجي نقول الشغل عبادة ايوه الشغل عبادة لكن لما يجي وقت الصلاة الصلاة دلوقتي العبادة دلوقتي وقت اذكار صباح ومساء ده هنا العباده دلوقتي وقت لازم تقبل فيه ايد والديك ورجليهم هي دي العباده العباده دلوقتي تعود مريض العباده دلوقتي تشيع جنازه العباده دلوقتي ترفه عن نفسك وعن اهلك العباده دلوقتي تبقى في مهنه اهل بيتك العباده دلوقتي ان انت بجد تبقى قائم لما يحب الله ويرضاه عشان كده عايز من اول لحظه نتفق على مفهوم العباده يعني ايه عباده العلماء قالوا العبادة كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إيه الكلام ده العلماء بيقولوا إنه كل كلمة أنت بتنطقها ربنا بيحبها كل شيء أنت بتعمله ربنا بيحبه وبيرضى عنه هي دي العبادة هي دي العبادة العبادة مش بس صلاة وصدقة وزكاة وصيام وحج وعمرة وذكر لا والله مش هي دي العبادة بس دي مجموعة من العبادات لكن في عبادات تانية احنا غافلين عنها عشان كده عايزين نعيشها في عبادات قلبية التوكل عبادة الاحتساب عبادة ان الواحد يبقى مخلص لله تبارك وتعالى عبادة الصدق عبادة الحب لله عباده الصبر على البلاء عبادة الرضا عن الله عبادة وفي نفس الوقت في مجموعة من المعاملات هي برضو عبادات عارفين بعض الناس بيقول أزمة المسلمين النهاردة عارفين إيه أزمتهم إن هم اختصروا الدين في مجموعة من الطقوس الروحية وقالوا هي دي العبادة ونسوا إن في عبادات مدنية في عبادات في المعاملات نسوها في زحمة الأمور وشوية بشوية بعد ما وقفوا على الطقوس دي اللي هي الأذكار والصلاة وكذا وكذا بعد شوية ما بقوش يحسوا بيها ما بقوش يلوها في الصلاة خشوع ما بقاش يحس في الص... في الصيام التقوى ما بقاش يحس في معنى الحج معنى الفرار إلى الله تبارك وتعالى بقت عبادات روتينية فعشان كده شوية بشوية بدأوا يقصروا فيها لغاية ما مسخ الدين للأسف الشديد عندهم هو ده الأخطاء هي دي الأخطاء اللي احنا محتاجين نصوبها هي دي الأخطاء اللي احنا محتاجين نصححها عشان كده جه فكرة عابدون وبرنامج عابدون علشان يصحح الأخطاء دي في اه تصوراتنا قلنا عايزين اه خطة عابدون هتمشي ازاي ازاي احنا ان شاء الله تبارك وتعالى هنمشي في البرنامج عندنا ان شاء الله كل حلقه بنصحح زي ما قلنا كده بنصحح فيها مفهوم حلقاتنا هتبقى في حلقه عن عبوديه الفرح وعندنا حلقه عن عبوديه الترفيه وعندنا حلقه عن عبوديه الصلاه وعندنا حلقه عن عبوديه الذكر والوصال بالله تبارك وتعالى عبوديه الحب كل حلقه هتبقى بتلمس معنى عايزين نعيشه وعايزين نطبقه في حياتنا علشان نصحح للمسلمين مفهوم العباده الاطار اللي ان شاء الله اللي هتبقى عليه الحلقات بعض الحلقات هتبقى الاطار الاساسي فيها اطار قصصي هحكي لكم عن قصه واحد من السلف كان بيجسد المعنى اللي احنا عايزين نقول عليه هنتكلم مثلا عن واحد زي عتبه الغلام مين عتبه الغلام ده اللي كان بيضرب بيه المثل في حبه لله تبارك وتعالى هحكي لكم قصته وهنستفيد من قصته معاني ومع كل معنى هنقول عشان كده كان بيحب ربنا واحنا كمان هنعمل زيه علشان نوصل للمعنى ده ونحقق عبودية الحب لله تبارك وتعالى هحكي لكم عن محمد بن المنكدر وهنشوف قد ايه الراجل ده كان بار باهله كان بار بامه هحكي لكم عن اويس القرني هحكي لكم عن امثله كتير قوي ومش هننسى بالتاكيد الأنبياء والرسل وسيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هيبقى عندنا على الموقع على منهج دوت نت هيبقى موجود إن شاء الله منتدى خاص بيكم علشان نسمع اقتراحاتكم بعد كل حلقة ما تذاع إن شاء الله أشوف رد الفعل ويا ترى تصحح المفهوم وهتواصل معاكم علشان البرنامج مش هيبقى مجرد معلومات هنقعد نقولها وبعد كده ما نطمنش ان المفهوم وصل ولا لا في كل حلقة إن شاء الله هيكون فيها واجب عملي لأن أنا زي ما قلت أنا مش عايز بس إن إحنا نقول شوية معلومات وأفكار إحنا عايزين نطبق وإحنا هنعيش المعاني دي وهنطبق إن شاء الله مع بعض ونحاول نجمع قلوبنا ونحس بمعاني العبادات إن شاء الله في بعض الحلقات عشان نحقق معنى لذة العبادة عارفين يا جماعة إيه فضل العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا والحديث في الصحيحين ان العبادة دي هي طريق الجنة في الصحيحين انه كان معاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تعرف ايه حق ربنا على عبيده حق العبيد على الله ايه فقلت الله ورسوله اعلم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به حق ربنا سبحانه وتعالى ايه حق ربنا علينا ان احنا نعبده ولا نشرك به شيء وربنا سبحانه وتعالى تكفل بانه يدخل الجنه لكل واحد هيحقق العب المعنى ده معنى العبوديه ويحرم عليه النار. يا جماعه العباده هي القرب من ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا اهو مفهوم النهارده عايزين نصححه يعني ايه ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني برضه يعني الواحد يعيش يعيش يعني ايه ايوه عيش يعني ايه عيش يعني عيش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يعني انا محتاج ارفه عن نفسي ومين قال لك ان الترفيه عن نفسك ده انه هو مش عباده لله تبارك وتعالى عون بن عبد الله كان بيقول ان ناسا يضعونها على غير موضعها انما هي اقبل على طاعه ربك وعلى عبادته لا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبك من الدنيا يا مسلم ان انت تكون اكثر طاعه لله اكثر قرب من ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه العباده دي من اعظم الاسباب للحفظ من الفتن ومن كل سوء شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم لما يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة يوم الناس كلها تبقى غفلة كهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأثار كانوا يقولون ذاكروا الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين ذاكروا الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر ذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل رطب ويابس بعض السلف كان يقولوا ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس وأولوا بها قول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ربنا سبحانه وتعالى قال المعنى ده في مين قال ابن رجب من ذلك دفعه عن بعض العصاة بأهل الطاعة بأهل العبودية لله تبارك وتعالى لولا عباد ركع وبهائم رتع وأطفال ردع لصب عليكم العذاب صبا العبادة بتحفظ الناس من كل من كل سوء ومن كل آفة العبادة بتحفظ الواحد من المهلكات ومن العقوبات يقول الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف العبادات دي تقي مصارع السوء والآفات والهلكات العبادة بتحفظ الإنسان من آفاته الداخلية ممكن يكون عند الواحد مننا آفة مش واخد باله منها وتحرم عليه الجنة زي الكبر والعبادة أعظم دواء من داء الكبر لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ايوه اعظم دواء ليه داء الكبر هو العبادة أعظم دواء لداء العجز والكسل هو العبادة كان وهب بن منبه يقول من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد فترة العبادة هي اللي تحفظك من شر الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا العباده هي السبب في ان تتنزل عليك رحمات رب الارض والسماء ان ربنا يعاملك بلطفه الم يقل الله عز وجل الله لطيف بعباده العبادة سبب في ان وزنك عند ربنا يتقل هم ثلاث حاجات اللي بيضاعف بيهم الأجر لما نبقى في زمان شريف زي زمان رمضان ولما نبقى في مكان شريف زي الحرم ولما انت تبقى عند ربنا شريف لما انت يبقى ليك اسم عند ربنا تبقى اسمك عند ربنا عابد من جملة عابدين لله تبارك وتعالى روى الترمذي وقال حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين من مثل عملكم قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم العبادة يا جماعة من أعظم الأسباب اللي توصل معنى التوبة لينا التوبة ربنا بيقبل التوبة من مين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده المعاني دي كلها من فضل العبادة العبادة طريق الجنة العبادة طريق القرب العبادة سبيل للحفظ من الفتن العبادة سبيل للحفظ من المهلكات والعقوبات العبادة بتحفظك من الأدواء الداخلية من كبر وعجز وكسل العبادة بتحفظك من شر الشيطان العبادة بتعرضك للطف الرحمن العبادة تضاعف الأجر لكل واحد عابد لله تبارك وتعالى العبادة أقرب طريق لتحقيق التوبة مع الله عز وجل فضل التوبة عظيم قوي عايزين نتفق على الشعار من هنا ورايح هيبقى شعارنا مع كل حلقة من حلقات عابدون لن يسبقني إلى الله أحد شعارنا يا جماعة كما قال بعض السلف لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله أعبد لله كان ينبغي أن يحزنه ذلك وقال غيره لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب عشان كده يا جماعة عايزين السابقين الأولين من العباد للرحمن ونحقق معنى آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون استنونا الحلقة الجاية لأنها من أهم حلقات البرنامج الحلقة هنتكلم فيها عن معنى العبادة يعني إيه عبادة من خلال 14 سؤال هسألهم لكم ونشوف يا ترى احنا عباد ولا لا فانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع عابدون ما تنسوش شعارنا المتجدد لن يسبقني إلى الله أحد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا بقى النور وهلا وعلى الكون تجلى